بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية فهذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتان تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية ادخل بالقرآن بيقين وانظر ماذا سيصنع الله لك انظر ماذا سيصنع الله لك وبعضنا يحفظ قصص من هذا النوع كثيرة جدا واقعية جدا هذا الهجر نعيد تاني من الأول هجر سماعه هجر العمل به هجر تحكيمه هجر تدبره هجر الاستشفاء هجر تلاوته بعض الهجر أهون من بعض يعني مش كل ده زي بعضه وإنما في هجر الأولاني ده هجر كفر عدم الإيمان به اللي هو الإعراض عنه والتاني هجر العمل به قد يكون معصية والثالث هجر تحكيمه قد يكون كفر قد يكون معصية والرابع هجر تلاوته قد يكون مكروه لأن تلاوة القرآن مش فرض إلا في الصلاة هجر تدبره أيضا من المكروهات هجر الاستشفاء به كذلك يبقى في من هجر القرآن كفر ومن هجر القرآن معاصي ومن هجر القرآن يكره كله مش زي بعضه ولكن انت فين يوم ما النبي يشتكي هو ده الموضوع بقى لما النبي يشتكي لربنا ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا هتقول مش انا يا رب هتقول كده ولا انت هتبقى من ال من المرفوع عليهم هذه القضيه اللهم استرنا ولا تفضحنا يا ربنا فلذلك اردنا ان نبدا في تدبر القران لنفهمه ونعمل به ونبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما ذكرنا أن طريقتنا في أمر القرآن ستكون استخراج أصول للوصول إلى الله عز وجل فالأصل المستخرج من كلمة أعوذ تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض هذا هو الأصل المستخرج من الاستعانة طب صلى على رسول صلى الله عليه وسلم تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي فلا تقل إن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض فمعنى كلمة أعوذ أحتمي وألتجئ وألوذ بالله أحتمي ابن القيم بيقول إيه عليه رحمة الله كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه وولد لا يعذره وجار لا يأمنه وصاحب لا ينصحه وشريك لا ينصفه وعدو لا ينام عن معاداته ونفس أمارة بالسوء ودنيا مزينة وهوى مرد وشهوة غالبة وغضب قاهر وشيطان مارد وضعف في نفسه مستول عليه يعمل ايه اللي زي ده بقى اعوذ هي دي فان تولاه الله
وأعاذه انقهرت له هذه كلها وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فهلك اسمع كمان صلى الله عليه وسلم لا مش إعادة مش إعادة كيف الفلاح بين إيمان ناقص وأمل زائد ومرض لا طبيب له ولا عائد وهوى مستيقظ وعقل راقد ساهيا في غمرته عميا في سكرته سابحا في لجة جهله مستوحشا من ربه مستأنسا بخلقه ذكر الناس فاكهته وقوته وذكر الله حبسه وموته لله منه جزء يسير من ظاهره وقلبه ويقينه مشغول بغير الله كيف يفلح كيف يفلح أعوذ أعوذ هي دي هي دي أعوذ نزيدك صلى الله عليه وسلم ماذا يملك من أمره من ناصيته إلى قدمه بيد الله نفسه بيده وأصبعه وقلبه بين أصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء حياته بيده وموته بيده وسعادته بيده وشقاوته بيده وحركاته وسكناته وأقواله وأفعاله بإذنه ومشيئته فلا يتحرك إلا بإذنه ولا يفعل إلا بمشيئته ماذا يفعل أعوذ إن وكلك إلى نفسك وكلك إلى عجز وضيعة وتفريط وذنب وخطيئة وإن وكلك إلى غيره وكلك إلى من لا يملك لك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا إن تخلى عنك استولى عليك عدوك وجعلك أسيرا له فأنت لا غنى لك عنه طرفة عين بل أنت مضطر إليه على مدى الأنفاس في كل ذرة من ذراتك باطنا وظاهرا أنت مضطر إليه في كل نفس في كل ذرة باطنا وظاهرا فاقتك فقرك يعني وحاجتك تامة إليه فالحل أعوذ إيه معنى أعوذ يعني إيه أعوذ يعني يا رب أنا محتاج لك احميني واحرسني واحفظني يا رب ده معنى أعوذ فهمني ونطقني خلينا انطق وعلمني وشغلني يا رب واصرفني واصرف عني واعطفني واعطف علي أعوذ تسمع كمان صلى الله عليه وسلم طوبى لمن أنصف أصل المنصف اللي هيعترف بالحق اللي هيقول بالحق انت قد الدنيا اللي احنا فيها دي ولا مش قدها قد الفتن ولا مش قدها قد المحن والبلايا ولا مش قدها قول الحق يبقى أعوذ هي دي طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه وتقول سيبها عليا دي أنا عارف المخرج منها هصرفها أنا صح جربني لا أنا ولا أنت ننفع لو ما هواش يخلينا ننفع طوبى لمن أنصف ربه إزاي بقى فأقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله والعيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملته يبقى ده ال- عشان أقول أعوزه لازم يبقى عندي إيه عندي ده يقين اعتقاد أقول تاني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقر لربك بالجهل وإن علمت والآفات وإن عملت تقر أن نفسك ملأى بالعيوب وأنك مفرط ظالم لما تقر بدي تقول ايه أعوذه فلو أخذك ترى أنه أخذك بذنوبك وإن لم يؤاخذك تشكره على فضله ونعمته لما نفهم قلت له انت يا ابني تستاهل كسر رقبتك بس هو كسر لك رجلك بس فلما يكسر لك رجلك تقول ايه الحمد لله ده كريم انا استاهل كسر رقبتي ولو ما كسرهاش تفضل تحمد رب أدم علي عافيتك وسترك عافيتك هي أوسع لي قل له أنا استاهل بس أنت كريم وأنا طمعان في كرمك أعوذ إن عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه فإن قبلها فمنة وصدقة ثانية وإن ردها فمن حقه لكون مثلها لا يصلح أن يواجه به أحد السلف يقول والله إني أخرج من الصلاة وأنا أشد حياء ممن قام عن الزنا مكسوف خجلان بقى الصلاة دي تنفع تطلع لربنا اللي انا عارفه وتعرض عليه انا اسف يا رب فبعدها على طول بعد صلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يقول ايه استغفر الله استغفر الله استغفر الله يقول له يا رب اللي زيي ما ينفعش يصلي لك لكن انت امرتني فانا بعمل سامحني مش يخلص صلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يجري على أول حيطة ويركن ظهره ويتجعص ويمدد رجليه ويتنهد التنهيدة شفت يا رب أنا صليت أهو ده مش موضوعنا بقى ده مش تبعنا ده احنا بنتكلم عن راجل تاني عارف ربنا وعارف عارف نفسه فلما يصلي يقول أعوذ ولما يذنب يقول أعوذ وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه وخذلانه له وإمساك عصمته عنه وذلك من عدله فيه فيرى في ذلك فقره إلى ربه وظلمه في نفسه فإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده وكرمه وإن عاقبه بها فعدله وفضله عشان كده زي ما قلت لك لو عمل حسنة يقول أعوذ وعمل سيئة يقول أعوذ هو ملتزم بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله إحنا بقالك كم سنة بتصلي يا ابني عشرين سنة بصلي يعني بقالك عشرين سنة بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس بتقولها ازاي هو ده الموضوع فايدة الدرس ده انك الليلة دي تقولها بطريقة تانية بفهم تاني بمعنى تاني تلاقي لها ثمرة غير العشرين سنة وإلا يبقى ما عندناش حاجة طب أقولها إزاي يا عم الشيخ علمنا الله يهديك حاضر مش مني برضه جمع وترتيب ابن القيم وكل الكلام اللي انا بقوله ده في الفوائد من كتاب واحد بس في الفوائد تفروا من اوله لاخره كده تطلع دول يقول شرط الانتفاع هو ما بيقولش كده انا اللي بقول شرط الانتفاع بالاستعاذه شرط الانتفاع بالايه بالاستعاذه ان تقول ذلك افتقارا اليه واظهارا لعجزك وذلك ان تقول اعوذ بيقين انك اضعف واعجز من ان تسير الى الله بنفسك وان تخرج من حبس عدوك وان تتخلص منه بحولك وقوتك يبقى لما تقول اعوذ بالله بيقين ان من تمام نعمه الله عليك كما ارسل اليك هذه الرساله ان يمدك بجند من جنده ومماليكه من يعينك على الخلاص فيكسر باب محبسك ويفك قيودك فإن فعل بك ذلك فقد أتم إنعامه عليك وإن تخلى عنك فلم يظلمك ولا منعك حقا هو لك وأن رحمته وحكمته اقتضت منعك وتخليتك في محبسك ولا سيما إذا علمت أن الحبس حبسه وأن هذا العدو الشيطان الذي حبسك مملوك من مماليكه وعبد من عبيده وناصيته بيد من تستعيذ به منه تبقى على يقين ان الشيطان ده دماغه في ايد مين في ايد ربنا فان شاء صرفه عنك وان شاء خلاك وإياه تصرفوا انتوا مع بعض بقى فلذلك حين تقول أعوذ بالله شرط ألا تلتفت عن الله إلى الشيطان فأنت غير ملتفت إليه ولا خائف منه ولا معتقد أن للشيطان من الأمر شيئا لا بيده نفع ولا ضر بل يتعلق نظر قلبك بالملك متولي أمرك ومن ناصيتك وناصية عدوك بيده فتفرد ربك بالخوف والرجاء والتضرع والالتجاء والرغبة والرهبة فهنا تأتيك جيوش النصر اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب هي دي أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى تستعيذ صح ملو قلبك استعاذة ولما تستعيذ بالله سبحانه وتعالى فإن الله يدبر لك التخلص من عدوك شرط صحة الاستعاذة التخلص من العجب ألا تكون معجبا بنفسك شرط أصل المعجب مغرور مش بنلاقيهم كاتبين كده اللهم اكفيني شر أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم قلت له ده غلبان قوي انت لا كفيل لا باصدقائك ولا باعدائك انت ما... انت ما تقدرش على حد خالص نهائي ما تقدرش سبحان الله العظيم فلذلك المعجب يقول لك بس سيبني انا اتصرف خلاص انا قد هو مش فاهم ان هو مش قد حاجه خالص ده اللي بيوفقه مين الله سبحانه وتعالى ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان اذا خطب على المنبر فخاف على نفسه العجب قطع الخطبه واذا كتب كتابا فخاف العجب مزقه وكان دوما يقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي يبقى هي القضية انك انت ممكن تتخلص من الشيطان لكن تلاقي نفسك ابن القيم بيقول ايه بقى خلي بالك من الكلام الجميل ده كلام زي الفل اعلم ان العبد اذا شرع في قول او عمل يبتغي به مرضاة الله مطالعا فيه منة الله عليه به وتوفيقه له فيه وأنه بالله لا بنفسه ولا بمعرفته ولا بفكره ولا بحوله وقوته بل الله هو الذي أنشأ له اللسان والقلب والعين والأذن فالذي من عليه بذلك من عليه بالقول والفعل انت اللي عملت لك لسان ولا ربك اللي خلقك بلسان فاللي خلق لك اللسان هو اللي خلق في اللسان القول اللي انت قلته واللي خلق لك عقل هو اللي خلق في عقلك التفكير الصح فيبقى تفكيرك الصح مش منك ده منه ونطقك الصح مش بيك ده بيه سبحانه وتعالى فمن أين يأتيك العجب فإذا لم يغب ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه لم يحضره العجب لأن أصل العجب رؤية نفسه وغيبته عن شهود منة ربه وتوفيقه وإعانته فإذا غاب عن تلك الملاحظة وثبت النفس وقامت في مقام الدعوة فوقع العجب ففسد عليه القول والعمل فتارة يحال بينه وبين تمام العمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتمه ودي ذكرناها في أصول الوصول الحلقة اللي فاتت أصول الوصول إلى الله تعالى التمام التمام وللأسف الأمة في زماننا قل ما تجد من يعمل عملا ويتم كلها أعمال ما بتكملش ما بتكملش أعمال ناقصة وده سببه وسره إن رؤية العمل فيحال بينه وبين التمام أو يتم ولا تكون له ثمرة دي برضو من الايه من عقوبات العجب أو يتم ويكون ضرره أكثر من نفعه فتتولد منه مفاسد شتى ومن هذا الموضع يصلح الله سبحانه أقوال عبده وأعماله ويعظم ثمرتها أو يفسدها عليه ويمنعه ثمرتها عشان كده أنا جبت الحتة دي مخصوص عشان تقول اللهم إني أعوذ بك من عملي هي دي إنك تعمل وإنت مستعيذ أعوذ احنا عشنا الليلة دي بس في كلمة أعوذ بس بس عايزك تبات الليلة دي تقول أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله وبعدين تنقل من الشيطان أعوذ بالله من نفسي أعوذ بالله من عملي أعوذ بالله من لساني أعوذ بالله من عقلي أعوذ بالله من كلامي أعوذ بالله من جيراني أعوذ بالله أعوذ أعوذ تبات الليلة دي في كنف ليعيذك تقدر يا رب نسأل الله أن يعيذنا بما يعيذ به عباده الصالحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته